بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كان ابونا داود وقف معانا المرة اللي فاتت ان ابتدى يعرفنا بشخص يوحنا المعمدان وايه الظروف اللي حواليه وفي زمن مين من القياصرة وتقريبا وقفنا عند العدد ثلاثة النهاردة هنستكمل هنعرف ايه هو عمل يوحنا المعمدان وايه هي دعوته وربنا كده يعني على حسب ما يرشدنا ناخد بعض المعاني الروحية اللي موجودة في لوقا ثلاثة هبتدي لو تسمحوا لي أقرأ لوقا ثلاثة عدد ثلاثة يقول كده لوقا عن يوحنا فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا كما هو مكتوب في سفر أقوال أشعياء النبي ده الجزء الثاني ناخد الآية دي الأول كده ونفكر فيها مع بعض فجاء إلى جميع الكورة كلمة كورة لوحديها معناها قرية لكن لما يقول في التعبير إلى جميع الكورة يبقى يقصد منطقة مش قرية وكلمة جميع الكورة دي معناها المنطقة المحيطة بنهر الأردن وزي ما انتوا عارفين ان لوقا يتميز بالدقة الشديدة يعني بتقرأ انجيله يكون معاك قلم لانه عامل زي مدرس بيدرس فما بيفوتش حتة عاوز يقول لنا ايه لوقا من كلمة جميع الكورة دي عاوز يقول لنا او يبين لنا ان يوحنا المعمدان ما كانش قاعد في حتة واحدة لكن كان بيتنقل في المناطق المحيطة بنهر الأردن يعني زي ما نقول أدي شريط المترو فنقول النهاردة كان في صلاح الدين بكرة اللي هيلاقيه يلاقيه في الإسماعيلية بعده هيلاقيه عند كنيسة البازيليك وهكذا فعاوز يقول إن يوحنا حركته كانت نشطة فكان بيتحرك رايح جاي في برية الأردن حوالين النهر يمكن دي روحيا ما تفرقش كتير لكن هو ده طبع لوقا دقيق قوي يعني لو كان قال زي بقيه الانجيليين ان كان عند نهر الاردن كنا كلنا تخيلنا انه عامل زي عشه او زي خيمه قاعد والناس بتجيله عارفه هو فين هو الحقيقه كان بيتحرك حوالين نهر الاردن في نقط متعدده وكانت الحته دي بريه يعني ما فيهاش قرى كان معظم اللي فيها شويه رعاه بس الناس من صيته بقت تطلع له لغايه البريه علشان تدور عليه وتعرف هو فين علشان تقدم معموديه التوب فجاء إلى جميع الكرة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة كلمة يكرز برضو دي محطة عاوزين نقف فيها شوية لأن ابتدت تبين لنا إيه هو عمل يوحنا المعمدان عمل يوحنا المعمدان الكرازة وكلمة كرازة معناها إنه بيبشر وبيدعو الناس وعلشان كده في تقليد الكنيسة وفي إيماننا يعتبر يوحنا المعمدان آخر أنبياء العهد القديم ليه آخر أنبياء العهد القديم لأن قبل يوحنا المعمدان بربعمية سنة لم تكن هناك نبوة وصار صوت الرب عزيزا وكلمة الرب عزيزة الناس من كتر قساوة قلوبها ما ربنا قال كتير ومحدش سمع فوقفت النبوات اول واحد استكمل النبوات كان مين كان يوحنا المعمدان وعلشان كده ينطبق عليه كلمة رسول وكلمة نبي طيب جه بقى يوحنا المعمدان يتنبأ يتنبأ بإيه يتنبأ بإيه بمجيء المسيح لأن هو قال كده لو رجعنا ليوحنا واحد هيقول كده لو رجعنا للأناجيل كلها قبل حادثة المعمودية لما ذكرت قصة يوحنا المعمدان هو قال كده قال مش أنا ده في واحد جاي كلمة إن بيقول إن في واحد جاي على فكرة يوحنا المعمدان ما كانش شاف المسيح بالعين من ساعة ما اتولد ما شافوش لكن بالروح القدس اللي جواه ربنا بعته لكي ما يهيئ الطريق أمام المسيح زي ما موجود في سفر ملاخي الإصحاح الثالث بيقول كده ها أنا أرسل ملاكي قدامي ليه؟ علشان يعد الشعوب ويهيئ الناس لمجيئي فاللي حصل ان يوحنا المعمدان كانت له مهمة المهمة واضحة قوي نقدر نقول عمل كذا حاجة الحاجة الأولانية إنه تمم عمل النبوة، يعني إيه تمم عمل النبوة؟ ابتدى يقول للناس إن ملكوت السماوات اقترب، يعني خلاص المسيح على وشك إنكم تشوفوه مستعدين ولا مش مستعدين. الحاجة الثاني إنه ابتدى يعمد. إيه حكاية المعمودية دي بقى؟ هل المعمودية دي حاجة ابتكرها يوحنا المعمدان وما كانتش موجودة قبله؟ ما احنا هنمسك كلمة كلمة ونفهمها. يوحنا ابتدى يعمد بمية واستخدم المية في المعمودية لأكتر من سبب السبب الأولاني إن المية عند اليهود في الشريعة اليهودية ارتبطت بالطهارة ارتبطت بالطهارة فهو عاوز يطهر اليهود من خطيتهم قبل ما يجي المسيح فيجي المسيح يلاقيهم مطهرين بالتوبة وبالمية جبنا الكلام ده منين لو رجعنا لقصة نعمان السورياني لما اتقابل مع إليشع النبي نعمان السورياني ده كان راجل جاله برص وبعد عنكم البرص ده من أمراض النجاسة في العهد القديم فراح لنعمان السورياني فقابل جحزي المهم راح نعم يعني خلاصة القصة إن إليشع بعت له رسالة قال له روح استحمى في الأردن سبع أيام أو سبع مرات لما تستحمى سبع مرات تطهر فأصبح نهر الأردن في العقلية اليهودية وفي التدين اليهودي له مكانة التطهير والمية بتستخدم في التطهير بصفة عامة في ناموس موسى في كده لما واحد يقع في نجاسة بخطية أو يلمس ميت لأن كان لمس الميت زمان في العهد القديم يوقع الإنسان في خطية نجاسة كان لابد أن تطبق عليه شريعة اسمها شريعة التطهير ملخص شريعة التطهير أن الكاهن يجيب مية طهرة ويكبها على مين؟ على هذا الإنسان اللي تنجس فيعلن الكاهن بعد كده أن تم تطهيره بالمية وبالتالي يوحنا استخدم الحاجة اللي كانت عايشة في وجدان اليهود لأن التطهير بالمية قصة مش جديدة ده في حاجة بقى يمكن تكون معلومة جديدة علينا كلنا اليهود نفسهم لما كانوا بيلفوا الأمم ويجيبوا ناس علشان يخليوهم يهود كانوا بيتمموا حاجتين ودي يمكن بقول معلومة جديدة حاجة اسمها الختان ودي ترمز للمعمودية في العهد الجديدة وحاجة فيها اسمها تاني آسف الحاجة التانية ان كانوا بيعمدوا الناس بالمية يعني المعمودية دي في المسيحية صحيح مختلفة تماما زي ما هندرس دلوقتي عن معمودية يوحنا لكن ليها جذور في الفكر اليهودي وعشان كده الناس قبلت معمودية المسيح بعد كده لأنه كانوا عارفين أن المعمودية ليها علاقة بالتوبة المعمودية ليها علاقة بالطهارة فيوحنا لما عمد بيعمد بمية وفي نهر الأردن لأن كل الناس ليها background روحي عارفين إيه هو الأردن وعارفين إيه هي المية أفتكر كمان متهيألي في معجزة عرس قانا الجليل في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الثاني تلاقوا كده يقول لك كانت هناك ستة أجران ماء ليه؟ للتطهير بحسب شريعة اليهود يعني المية للطهارة دايما اليهود كانوا عارفين كده فيوحنا استخدم المية في المعمودية للطهارة وما دام اتكلمنا على معمودية يوحنا ما يصحش نفوتها من غير ما نقف وقفة تانية صغيرة عن الفرق بين معمودية يوحنا وبين معمودية التلاميذ بالروح القدس في العهد الجديد معمودية يوحنا لم تكن أكثر من علامة للطهارة والتوبة لكن لم تعطي عطية الميلاد الجديد اللي في معمودية كنيستنا اللي موجودة بالروح القدس في العهد الجديد طيب حد يفكرنا بالدليل على كده في دليل كتابي يقول الكلام ده اه في سفر اعمال الرسل الاصحاح 19 تلاميذ يوحنا قابلوا بولس الرسول فلما قابلوا بولس الرسول سالهم انت اتعمدتم بمعموديه مين قالوا له معموديه يوحنا قال لهم وقبلتم من روح القدس يعني اتعدت المعمودية قالوا له ما سمعناش عن حاجة اسمها الروح القدس فكان ممكن لو كانت معمودية يوحنا كافية كان بولس حط ايديه عليهم ونفخ فيهم واداهم الروح القدس لكن بولس ما عملش كده بولس عمل ايه عمدهم باسم الاب والابن والروح القدس اللي هي معمودية العهد الجديد معمودية الروح القدس معمودية ربنا يسوع المسيح وبعدين نفخ فيهم فأعطاهم سر مسحة الروح القدس اللي هو يقابل سر الميرون في الكنيسة بتاعتنا دلوقتي يبقى أرجع وأقول لما نيجي نتكلم على يوحنا المعمدان لوقا وصف مكان خدمته انه كان بيلف حوالين نهر الاردن نمرة اتنين عمله كان عمل نبوة وكرازة بالمسيح الجاي وتهيئة الشعب نمرة تلاتة شرح لنا كلمة المعمودية دي وكلمة المعمودية دي عرفنا ليه اهتم انه يعمد وعرفنا الاصل التاريخي بتاعها سواء في شريعة موسى او في التقليد اليهودي في كل مراحلنا وعرفنا كمان الفرق بينها وبين معمودية ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد طيب بس احنا برضو مش هنفوتها كده يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا عمل يوحنا المعمدان زي ما قلت كان تهيئة الناس علشان ايه المسيح يجي والآية اللي في ملاخي واحد بتقول أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي عاوز يقول ايه لوقا من الكلمتين دول عاوز يقول ان من غير التوبة محدش يقدر يعاين المسيح من غير التوبة محدش يقدر يعاين المسيح وعلشان كده كانت مهمة يوحنا المعمدان ان المسيح يبعته يجهز الناس بالتوبة فلما الناس تنضف من الشر اللي فيها وتتوب قدرتها على رؤية الله تبقى عالية سامحوني يا احبائي لما اقول ان ناس كتير جوه الكنيسة وناس كتير ممكن يكون ليها خدمة ولا تعاين الله في حياتها ومش قادرة تشوفه والغريب انها ممكن تكون اتكلمت عنه وشرحت في العقائد ياما عارفين الناس دي ليه مش قادرة تشوفه علشان من جوه مش تايبة زي ما ربنا عاوزها تتوب وبالتالي لن يعاين المسيح إلا من مين من تاب علشان كده كل اللي اتعمدوا في معمودية يوحنا اليهود البسطة هم اللي شافوا المسيح ومشوا ورا بعد كده لكن الكتبة والفريسيين اللي ما كلفوش خاطرهم وسابوا أماكنهم في أورشليم عشان يروحوا يسمعوا يوحنا يمكن يتوبوا محدش فيهم قدر يتقابل مع المسيح التقابل الروحي اللي كان المفروض يقابلوه بيه ففي قاعدة لينا في حياتنا كده لو أنا حاسس إن أنا في حالة من حالات الجفاف الروحي لو أنا حاسس إن أنا مش قادر أشوف المسيح لو أنا حاسس إن أنا مش قادر أحس بربنا قداسات كتير بحضرها ومش حاسس دور دور لعله يكون هناك شرا بداخلك أو بداخلي لم نقدم عنه توبة حتى هذه اللحظة لأن المعمودية بتاعت يوحنا كانت بالتوبة من أجل مغفرة الخطايا وهو الملاك الذي سبق الله علشان يمهد الشعب بالإيه؟ بالتوبة وعلشان كده ما تزهقوش لو جيتوا الكنيسة كل يوم ولقيتوا ان الكنيسة ما بتتكلمش الا على التوبة ما تقولش الكنيسة ما فيهاش غير التوبة الكنيسة ما فيهاش التوبة بصراحة اه ما فيهاش غير التوبة مرة أحد الآباء الأساقفة حضر معانا كده كنا خدام الشباب وادانا كلمة فقال عاوز أديكم نصيحة الشاب اللي مش هيخش الكنيسة من باب التوبة هينط من أول شباك يعني إذا كان جاي عشان يلعب إذا كان جاي عشان مصيف إذا كان جاي علشان أي حاجة تانية صحيح عنوانها نشاط كنسي لو الإنسان ما دخلش الكنيسة لو الإنسان ما دخلش في علاقته مع الله من أول باب وهو باب التوبة لن يتقابل أبدا مع الله وزي ما قال هينط من أول شباك ولعلكم تعلمون ان في سر المعمودية لما بيجي لنا حد كبير يعني مثلا واحد داخل الإيمان وهو كبير حد غير أرثوذكسي بنعمده في الكنيسة بتاعتنا أول عمل تلزم الكنيسة بيه الكاهن قبل المعمودية إن ياخد اعترافه يعني ياخد اعترافه يعني يتأكد من توبته لأن من غير التوبة ما ينفعش أبدا ياخد المسيح في سر المعمودية وما ينفعش الروح القدس يسكنه في سن الميرون شوفوا قد إيه المعمودية مهمة وقد ايه كان مش ممكن المسيح ينزل من غير ما يبعت ملاكه يوحنا المعمدان لكي ما يمهد قلوب كل اليهود اللي سمعوا علشان يقدروا يستقبلوا ربنا ربنا مش ممكن يخش قلب ما فيهوش توبة مش ممكن يخش قلب مش نظيف لأن ربنا بطبع بطبيعته قدوس اعمل اللي عليك وتفضل الخطية وربنا هيجي يشتغل الباقي بس انت لازم تكون فاهم اللي قاله يوحنا او اللي قاله لوقا عن يوحنا المعمدان نكمل مع بعض في عدد أربعة بعد ما اتكلم على يوحنا وعمل بيقول كما هو مكتوب في سفر أقوال أشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله المستقيمة سبلهم مستقيمة كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله لوقا هنا القديس لوقا بيربط بين حاجتين بيربط بين ايه وبين ايه بيربط بين اللي كان بيعمله يوحنا المعمدان من دعوة الناس للتوبة وتهيئة القلوب لاستقبال المسيح وبين نبوة قالها أشعية في الإصحاح الأربعين أتاري إن اللي قاله أشعية في الإصحاح الأربعين بالروح القدس شاف يوحنا المعمدان قبل ما يوحنا المعمدان يبتدي شغله بسبعمية سنة لأن الفرق الزمني ما بين أشعية وما بين يوحنا المعمدان كام سنة سبعمية سنة فهو شافه بالروح القدس شاف حكاية الملاك اللي ربنا هيرسله لكي ما يهيئ الطريق أمامه فيجي لوقا هنا يقول أنا بربط القديم بالجديد بربط النبوات بزمن تحقيقها لأن القديم والجديد عندنا وحدة واحدة كل القديم كان غرضه خلاص المسيح فبما ان خلاص المسيح ابتدى تعالوا نراجع اتكتب الكلام ده فين اللي انتوا شايفينه بعينيكم دلوقتي فبيقول ان الكلام ده حصل في اشعياء طب ايه اللي قاله اشعياء اشعياء تنبأ عن يوحنا المعمدان لما قال صوت صارخ في البرية ولو تفتكروا انجيل مرقس الاصحاح الاولاني اول آية فيها بيتكلم فيها مرقس الرسول عن يوحنا المعمدان ابتدى بالكلمة دي صوت صارخ في البرية بداية انجيل مرقس كده صوت صارخ في البرية طيب صوت صارخ ده بيقول ايه صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة إعداد القلب دي إحنا قلناها قبل كده يعني الإنسان يجهز قلبه بالتوبة عشان المسيح يعرف يخش القلب لو مش تايب المسيح مش يخش فمش هنكرر فيها الكلام كلمة سبله مستقيمة يعني إيه يعني خلوا طريق ربنا في حياتكم مستقيم طب الكلام ده ممكن يتقال لمين ما دام بيتكلم عن الطريق المستقيم يبقى في المقابل في طريق ايه معوج طب ايه هو الطريق المعوج الطريق المعوج معناها ان الانسان يكون عارف وصية ربنا زي اليهود ما كانوا عارفينها وحافظينها بس بيطبقوها وبينفذوها مش زي ما ربنا عاوزهم ينفذوها في حياتهم لا زي ما هم عاوزين ينفذوها طبقا لأغراضهم أكررها تاني الحتة دي يعني إيه دعوة اصنعوا سبله مستقيمة سبله مستقيمة يعني الإنسان يبحث نفسه إحنا كلنا عارفين وصية ربنا لكن أوقات بعض الناس لما تيجي تنفذها تنفذها إزاي بالتواء بتنفذها من أجل غرض بتنفذها بمحاباه بتنفذها والقلب مش سليم عارفين زي مين زي ما المسيح كده وبخ الكتبة والفريسيين وقال لهم ان كنتم ابطلتم الوصية وعملتم تقليد للشيوخ هذا التقليد بقى ضد روح ربنا وصلتم بالوصية للحرفية اللي قتلت في الناس حبهم لربنا ما بقوش شايفين في الديانة والعلاقة مع ربنا غير كلمة صح غلط صح غلط صح غلط صح غلط فضاعت العلاقة بين ربنا فأصبح الإنسان في اليهودية وبسبب تعليم الكتبة والفريسيين علاقته بربنا علاقة ضيقة قوي علاقة العبد اللي بيخاف علاقة العبد اللي ماشي باصص وراه كل اللي عاوز يعمله ايه صح وايه غلط طب انت اتصالك بربنا فين ما بقاش موجود ففي طريق مستقيم وفي طريق ايه في طريق معوج من الطرق المعوج على سبيل المثال ان الناس تفسر الكتاب المقدس بهواها في الكنيسة بتاعتنا لما نيجي نفسر الكتاب المقدس نفسره ازاي نفسره طبقا لاستلام الرسل واستلام القديسين وأقوال الآباء والإيمان المورط على مدى ألفين سنة لغاية لما وصل لنا فهتبص تلاقي أبونا داود اللي بيفسر أبونا بولس اللي بيفسر أبونا يوحنا اللي بيفسر أبونا جرجس اللي بيفسر الشخصية تختلف لكن الفكر والروح لازم يكون واحد لأنها كنيسة واحدة حافظة الإيمان على مدى كام سنة آلاف السنين لكن في ناس لما تيجي تفسر تفسر بغرض يقول كده الكتاب المقدس ان في اخر الازمنه يجمعون لهم معلمين مستحكه اذانهم يعني ايه مستحكه اذانهم يعني اللي عاوز يسمع عاوز يسمع اللي على كيفه واللي عاوز يفسر يفسر اللي على كيفه فبيقول خلي بالك يا انسان الله هل في علاقتك مع ربنا انت طرقك مستقيمه ولا طرقك معوجه اذا كانت طرقك معوجه مش هتتقابل مع المسيح لانك ما فهمتش وصيه المسيح وما فهمتش المسيح عاوز منك ايه أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض يعني ايه الكلام ده كل واد يمتلئ دي نبوة واضحة قوي انها اتحققت في زمن المسيح اشعية شافها بقول لكم من 700 سنة ان لما المسيح هيجي بقى بعد ما يهيأ يوحنا الطريق كل واد يمتلئ يعني ايه كل واد يمتلئ يعني مطرح ما المسيح كان ماشي كانت الناس بالالوف حواليه لما المسيح جه يوعظ الموعظه على الجبل يقول لك ففتح فاه وعلمهم قائلا كانوا الاف من الناس في معجزات اشبوع اشباع الجموع اللي اتكررت اكتر من مره الاف من الناس فعاوز يقول ان الحصاد ابتدى يبان ابتدى يوحنا بالتوبه والمسيح ابتدى بالزراعة ابتدى يوحنا ينظف الأرض والمسيح بدأ يلقي كلمته فامتلأت الأودية طول ما المسيح ماشي الجموع متابعاه مطرح ما المسيح بيتكلم يا سلام يا يا أشعية أهو ده اللي قال عنه المسيح أن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا أشعية شاف النبوة دي من 700 سنة قبل المسيح وكان يتمنى يوم واحد يكون فيه مع المسيح على الأرض ماشي من الجموع دي فتحققت النبوة أن كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض انتوا عارفين الأكمة يعني ايه؟ يعني التل العالي التل العالي طب يعني ايه كل جبل وكل أكمة ينخفض؟ عاوز يقول لنا ايه ها عاوز يقول لنا ان قصاد مجد المسيح اللي جاي كل كبرياء وكل ارتفاع وكل مجد بشري ينخفض امام مجد المسيح مفيش مجد يعلو على مجد ربنا ده احد المعاني والمعنى الثاني ان الانسان علشان يتمتع بمعرفه المسيح الحقيقيه لابد أن يكون إنسان متضع صدقوني احنا قلنا أول شرط عشان الإنسان يعرف يقابل المسيح التوبة اللي كان يكرس بيها يوحنا الشرط الثاني الاتضاع مش ممكن المتكبر مش ممكن الإنسان اللي ذاته عالية يقدر يتعامل مع ربنا ولا يقدر يشوفه ولا يقدر يكون شوفوا خلي بالكم ايه اللي هيملأ الوادي الوادي منخفض ولا عالي وات يبقى اللي هيملأوا مين المتبعون طب والأكمة والجبال ما حدش يقدر يقابل فيها المسيح لكن مجيء المسيح عايز يقول كده ان كل انسان متكبر هيصدم بالمسيح وهيكون المسيح دي حجر عثرة احد الاباء القديسين قال تأمل حلو في الحتة دي قال يمكن كان المقصود يعني تفسير رمزي شوية ان كلمة الجبل والأكمة هي اشارة اشارة ليهوذا والسامرة انتوا عارفين اليهود اتقسمت مملكتين مملكة إسرائيل عاصمتها السامرة ومملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم فبيقول إن المملكتين دول بسبب عجرفة اليهود يمثلوا الجبل والأكمة وبالتالي اصطدموا بالمسيح وما مالوش الوادي يعني ما بقوش مع الناس اللي تنزل الوادي عشان تسمع ربنا علوا نفسهم بس علوا نفسهم على مجد الله فمجد الله جه داس عليهم لأن ما فيش إنسان أبدا يتكبر ولا يتعالى على ربنا اصنعوا سبله مستقيمة كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة المعوجات اللي هي ايه الطريق الملولو يعني الزجزاج والشعاب الطريق الوعر عارفين يعني ايه الوعر في فرق ملولو يعني يعني سطحي بس ملولو لكن الشعاب اللي هي طريق فيه طالع نازل طالع نازل طالع نازل فوعر يقولوا عليه اصعب من الملولو عاوز يقول برضو حاجة عاوز يقول لما المسيح يجي هتصير المعوجات مستقيمة والشعاب اللي هي الطرق الوعرة طرقا سهلة معناها ايه معناها ان لما المسيح جه على الارض او بيخش حياة اي انسان كان متغرب عنه بيغير القلب الانسان اللي مش ماشي باستقامة الانسان اللي معوج في الخطية بيتعدل زي مين زي الزناه زي مريم المجدلية اللي كان طقرها معوج لدرجة ان كان فيها سبعة ارواح نجسة المسيح لما جه وامتلأت الاودية واحدة زي مريم المجدلية بدل ما الطريق بتاعها يبقى معوج بقى طريق مستقيم مشت ورا المسيح حتى الصليب وحتى القبر وحتى القيامة وحتى الاستشهاد المرأة التي أمسكت في ذات الفعل كل الخطاة اللي كانوا معوجين والمسيح قابلهم اتعدلوا عاوز يقول فعل المسيح كبير قوي اوقات احنا بنتعب مع خطاة ونبقى عاتلين همهم عاوزين نغيرهم اوعوا تفتكروا لا يوجد كاهن ولا خادم موهوب ولا اسقف شاطر يقدر يغير انسان معوج انتوا عارفين اخرتنا ايه ايه اخر حاجة نقدر نعملها ان احنا نيجي ناخده من ايده ونعرفه بالمسيح لو هو فعلا عرف المسيح وعرف الكنيسة ودخل الكنيسة المعوج في حياته هيتعدل فشغلتنا احنا كخدام ان احنا ندعو الناس ونقول مع داود النبي ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب دي شغلتنا لكن اوعوا تفتكروا ان حد فينا يعرف يصلح واحد معوج يبقى دي اسمها ايه تصير المعوجات مستقيمة والشعاب اللي هي بقى الطرق الايه الوعرة ده اصعب اصعب زي مين مين كده من الشعاب لما عرف المسيح ما بقاش شعاب وبقى طريق سهل واحد اسمه زكا زكا ده زكا ده وبولس كمان حاضر زكا ده شخصية صعبة قوي تتصوروا انسان مرتشي وواشي وبيستقطع من شعبه ويعتبر جاسوس للدولة الرومانية يعني متأجر من الدولة الرومانية على شعبه يعني كل الشر فيه يقولوا عليه راجل واعر واعر قوي واعر يعني مش عارف دي كلمة صعيدي ولا فلاحي لكن واعر يعني شديد وقلبه قاسي شديد وقلبه قاسي قوي تصوروا زكا ده يخش المسيح بيته احنا بنتكلم في الآية بتقول ايه وتصير معوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة اتفرجوا على زكا بعد ما المسيح يخش بيته زكا لو كان سمع ميت وعظة زكى لو كنت عيطت قصاده بالسنين ما كانش هيتغير لان اللي داق الفلوس والفلوس السهلة وقعد عليها لا يمكن قلبه يتغير اصعب انسان يتغير المتكلون على اموالهم زي ما بيقول الكتاب المقدس تتصوروا بقى المسيح يخش عشوائية واحدة عشر دقايق زكى ده بعد ما كان وعر يبقى طريق سهل بعد ما كان طالع نازل وكله مطبات وكله دبش وكله زلط يتحول لشخصية سهلة قوي وانتوا عارفين بقت القصة عشان ما نضيعش وقت بعض ايه اللي حصل ان كل اللي عنده قدمه ورد اربع اضعاف وقدم نص امواله ده انا متهيألي بعد ما رد اربع اضعاف ورد نص امواله ما اتبقلوش حاجه اذا كان نص الاموال هيردها ويرد اربع اضعاف طب هيعمل ايه ايه اللي اتبقى له ده مين ده اللي يقدر يسيب كل ده انا ولا حضراتكم ممكن يسيب كل اللي عنده ولا واحد لكن لما المسيح بيخش وندوق غنى معرفة المسيح ساعتها بس اي حاجة تاني بتهون وخاصة لو من جوانا حسينا ان دي بتعطلنا عن محبة ربنا نبقى بعد عنكم عاوزين مش عارف اقول اللفظ ولا ملوش نستفرخها نطردها اصنعوا سبله مستقيمة كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله دي كلمة بقى تفرحنا احنا في مصر وتفرح الناس اللي في العالم كله لأن أشعية تنبأ في الإصحاح الأربعين وقال الكلام ده قال إيه قال في رجاء للأمم الخلاص الخلاص مش هيبقى قاصر على شعب اليهود ويبصر كل بشر وعلشان لوقا كان بيكتب انجيله لليونانيين واليونانيين من الامم حرص جدا انه يذكر نبوة اشعياء بيقول لهم افرحوا افرحوا مش الناس بس اللي مالت الأودية هي اللي هتؤمن بربنا يسوع المسيح لا انتوا ليكم مكان لأن كل البشر في العالم كلهم لو قبلوا لو أمنوا لو اتعمدوا لو تابوا هيكون لهم نصيب في خلاص ربنا يسوع المسيح يبقى دي الحتة اللي فاتت دي الكام عدد اللي فاتت دي كانت نبوة قالها أشعياء في الإصحاح الأربعين استخدمها لوقا علشان يربط ما بين اللي بيعمله يوحنا وما بين اللي اتنبأ بيه أشعياء في الإصحاح الأربعين من 700 سنة نكمل مع بعض من عدد سبعة وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتمدوا منه يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي فاصنعوا أثمارا طليقة بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لإني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار يا أولاد الأفاعي كلمة صعبة قوي يعني يعني الناس طالعة وسايبة بيوتها يوحنا وبتدور عليك من حتة لحتة يعني يقولوا لهم النهاردة عز راح هناك ماشيين وراك وأول ما تقابلهم تقول لهم الحمد لله على السلامة أهلا بيكم تبل ريقهم بكلمة أول ما استقبلهم تقول لهم يا أولاد الأفاعي أولاد الأفاعي دي يعني كلمة تثير مية تساؤل يعني صعبة يعني يعني مش عارف اقولها ازاي بالتالي اولموست شتيمه ولا مدح لا يعني تخبيط يعني تخبيط ولعل ناس كتيرة قوي لما تقرا الايه دي تقول هو يصح الخادم يشتم يعني انا مش متخيل يعني مش هيحصل مش هيحصل بس متخيل لو في كاهن بيقول لشعبه كده ايه اللي ممكن يحصل حاجه صعبه مش هيحصل انا بقول مثلا فرضا يعني ايه يا اولاد الافاعي دي صعب قوي اول حاجة عاوزين نعرفها دي ما كانتش شتيمة ده كان عبارة عن روح الله الموبخ لان ممكن فينا الانسان علشان مشاعره تتحرك بالتوبة في بعض الاحيان ان لازم يتوبخ لازم يتوبخ لازم وده بيكون علاج على فكرة ربنا ما بيعالجش الناس كلها باسلوب واحد لما بيكون في انسان رقيق الدعوة تجيله ايه رقيقة ولما يكون في انسان جامد الدعوه تجيله ايه جامده ولما يكون في انسان شديد قوي زي بولس اللي انتوا جبتوا سيرته وماسك المسيحيين قاعد يجيبهم ويوديهم عشان يقتلهم الدعوه تجيله ايه قاسيه ولما يكون الانسان مستهين وقعد في الخطايا فتره طويله لدرجه انه اعتاد ان يشرب الخطيه او الاثم كالماء لازم التوبه تجيله بتوبيخ عشان يصحى جرى ايه مدفوق وتوبيخ الله لاولاده ده نوع من انواع الحب زي اي اب او اي ام شافت ابنها او بنتها منصرفه جدا على اداء واجباتها المدرسيه مش ممكن تحت بند ان الاب ويحب او الام بتحب مش هقول له ذاكر او مش هقول له مال درجاتك وحشه ده لو ما عملش كده ما يبقاش اب واولاد الافاعي دي كلمه صعبه هقول لكم معناها ايه عاوز يقول الى اي درجه وصل اليهود من الشر فما لقاش يوحنا المعمدان كلمه اكتر من كلمة الافاعي لان الافاعي مليانة ايه مليانة سم وحب كمان يوصفهم بالرياء ليه بالرياء احنا كلنا بنخاف من الزواحف من التعابين يعني لان منزل لكن لو تاخدوا بالكم التعبان من بره جلده شكله ايه حلو قوي هو مش نعم ممكن يكون محرشف شوية لكن جميل لدرجة اعتقد ان السيدات بتقصقصه وتعملوا جزم وتعملوا شباشب وشنط حاجات زي كده يعني يعني حاجة غالية متهيألي يقولوا جلد تعبان جلد تمساح حاجات زي كده فمن بره شكله ايه لذيذ لكن من جوه فيه ايه سم وده حال الامة اليهودية في هذا الزمان واسف ان انا اقول ممكن يكون حالنا كلنا في بعض الاحيان ان احنا في بعض الاحيان نظهر غير ما نضمر ونكلم الناس بالرقه والكلام المعسول ويمكن قلبنا ناحيتهم لا يحتمل او لا يحمل لهم اي قدر من المحبه فنبقى بنقول كلام وعايشين مشاعر تانية ساعتها نبقى احنا زي الافاعي ولا لأ صدقوني زي الافاعي ساعتها لو كنا كده لو كنا كده لكن ولاد ربنا مستقيم القلب ما عندهمش دي ما عندهمش حكايه انه يبقى الواحد بيبقى وشين القديس امبروسيوس يقول كلمه حلوه قوي في كلمه اولاد الافاعي يقول انه كان بينبه اليهود الى اي مستوى التعابين تمشي على الايه على التراب فبيقول انكم انتم وصلتم في الروحيات بتاعتكم لدرجه من الماديه انكم زاحفين على الارض وملاصقين للتراب يعني أسوأ مستوى روحي ممكن يعيشه الإنسان إن يكون مادي جدا وأرضي جدا دي كلمة أولاد الأفاعي ودي التأملات اللي قالها بعض القديسين لكن سامحوني بقى أنا مش هو مش هتكلم على قصد يوحنا مع اليهود إيه في أولاد الأفاعي أنا عاوز أتنقل وأنا بقرأ لكم الكلام ده الصبح أو بقراه علشان أحضره وأطلع فيه بعض الأفكار كده وقفت قصاد سؤال صدقوني معرفت أجاوبه احنا قلنا ان ده نوع من انواع الايه التوبيخ وممكن التوبيخ يكون جيد من اجل توبة الانسان بدليل ان بولس الرسول يأمر تلميذه تيميساوس في رسالته ليه ويقول له ايه وبخ عظ يعني من اعمالك كأب او كأسقف او ككاهن انك في بعض الاحيان توبخ بس وقفت قصاد سؤال صعب قوي من فينا يحتمل التوبيخ يعني تتصوروا لو انت غلطت غلطة واب كاهن كلمك بشدة شوية ووشه قافل تقبل وتعتبر صوت الله الحاجة الغريبة ان يوحنا كان بيوبخهم ويكتروا يعني ايه يكتروا يعني يقول لك يوحنا شد علينا يروح يجيبوا غيرهم تاني يوم يروح يجيبوا غيرهم يعني يوحنا لما ابتدى ابتدى سبعة تمانية يسمعوه بقوا ألوف يسمعوه وكان لهجته شديدة حاسمة غلب عليها في كل كلامه مع الناس التوبيخ والغريبة الناس كانت بتكتر لأنها كانت حاسة إن ده مش صوت إنسان ده صوت الله موجه ليهم من أجل شرهم ومن أجل توبتهم ولا زال السؤال يقف حائرا ماذا مش هقول كاهن ما تعرفوش يمكن كاهن ما تعرفوش تصطدم بيه أنا هقول فرضا اب اعترافك اللي انت بتحبه بقاله فترة تجرأ كده ووبخك او وبخ حضرتك يعني حد فيكم يعني قال لك لا انت غلطان ولازم تروح وتعتذر دلوقتي ولو ما اعتذرتش ما تتناولش ما قالش اولاد افاعي او اولاد اي حاجة ما قالش هو قال له انت غلطان ومش هتتناول قال لما تعتذر صدقوني للهجات اقل من كده ومواقف اقل من كده ناس ثابت اباء اعترافهم لان صرنا بسبب ذواتنا العالية وبسبب كبرياء قلوبنا لا نحتمل مش هقول التوبيخ لا نحتمل لفت النظر لان كل واحد فينا صنع من نفسه كاتبا او فريسيا او كاهنا يهودي اليهود البسطة اليهود المتضعين طلعوا له وعشان كده استفادوا وتابوا وتعمدوا وقدروا يتقابلوا مع المسيح الكتبة والفريسيين شايفين ده انا بشاور كده بشاور ازاي اللي صدرهم عريض ومعرضين العمامة بتاعتهم عشان الناس تعرف ان هم فريسيين ومزودين في القماش بتاعتهم اللي يمشي جرجر في الارض عشان يبقى سيد في وسط الناس واشتهى المجد الارضي والمجد الزمني ما كانش يقدر يروح ليوحنا المعمدان لانه مش عاوز يتوبخ حتى لو كان التوبيخ ده علاجه طيب فرضا انا غلطت وروح الله محتاجني يوبخني طب ربنا يعمل معايا ايه ما انا لو قفلت ودني وقفلت دماغي عن التوبيخ معنى كده ان ممكن اوقف صوت الله في حياتي اللي عاوز ينقذني ابويا لما بيشخط فيا ويقول لي انت لعبت غلط وعشان كده اتعورت مش بيشخط فيا عشان يمارس عليا سلطان او توبيخ ده في منتهى الحب عاوز يلفت نظري ان انا ما اغلطش مره تانيه فكيف لا نقبل توبيخ ده في الاباء القديسين وحكاياتهم في قصص كده انا ما يعني يعني ممكن احكيها في وعظه بس مش عارف الواحد ممكن يطبقها امتى يعني اطبقها دي ابقى ابقى يعني كذاب لو قلت اعرف اطبقها دي بس بس اسمعوها معايا ون... مش عايز اقول لكم انسوها لا اسمعوها وفكروا فيها في احد المرات في احد المرات راهب اتغاظ من راهب تاني لان الراهب التاني ده كان قديس قوي فعمل ايه حب يعمل فيه وكان محبوب من كل الرهبان فبعد عنكم ان النار الغيره دخلت دي حرب ممكن تيجي لاي انسان حتى الرهبان اه ممكن تيجي ربنا يحافظ علينا يعني تيجي لاي حد فالراهب ده عمل حته ما اعرفش يقول عليه ايه فصل مقلب عمل فصل او مقلب خطير او عمل ايه جاب الانجيل بتاعه كان الاناجيل بتتبرم زمان لانها كانت ورق كان يسموه درج كده فلف الانجيل بتاعه برمه وبعد ما برمه رماه في قلاية مين الراهب اللي هو بيكرهه اللي غيران منه في وسط هدومه وراح لرئيس الدير وعمل مناحة عظيمة قال له كيف يكون بين الرهبان اللي تركوا العالم لص قال له في ايه بس يا ابونا قول لنا ايه حكايتك قال له في ايه راهب لص الدير ده بيخشوا حد غريب قال له ما فيش حد غريب بيخش كلنا رهبان في بعض قال له الانجيل بتاعي او الكتاب المقدس بتاعي اتسرق ولازم نشوف حق ربنا فين عملوا لجنة رئيس الدير دوت وثلاثة أربعة رهبان لفوا الألالي لغاية لما لاقوا الإنجيل فين في القلاية بتاعت أبونا المظلوم أبونا لما اتمسك الإنجيل في قلاية رئيس الدمر عمل الدير عمل فيه إيه قال له كلام كتير قوي من اللي بيقول يوحنا المعمدان يعني وبخه يعني ما كناش مستنيينها منك ابسط موقف الانسان يعمله يقول له ايه صدقني يا ابويا مش انا وما اعرفش جه هنا ازاي لكن انا راضي بحكمك ده لو متضع قوي عارفين الراهب عمل ايه عمل مطانية وقال له اخطيت استحق الطرد يعني ثبت التهمة على نفسه اخطيت استحق الطرد قول كل اللي انت عايز تقوله فيا مين فينا يقبل دي مين فينا يقبل دي ده لو كاهن مدي واحد شويه فلوس وجه في يوم من الايام قال له تعالى راجع الحسابات معاك يقول لك ابونا مش واثق فيا ولا ايه؟ ابونا مش واثق فيا ولا ايه؟ ازاي ابونا يطلب الطلب ده؟ هما ليه من الاول اداني الفلوس؟ اهدى شويه ده انا عايز اقول ان انا لو يعني قصة الراهب دي قبل ما اسيبها ان الراجل ده اتوبخ على حاجة ما عملهاش وقال اخطيت حللني اخطيت حللني استحق اي حكم تحكم بيه عليا يعني لبس نفسه التهمة اكتر ومن كثرة اتضاعه ومن كثرة مطنياته التاني ما نامش طول الليل فراح لابوه قال له انا اللي عملت الفصل ده في ابونا شوفوا شوفوا قال ايه انا عملت مين فينا يحتمل تهمة زور ده انا ما بتكلمش على التوبيخ على حاجة تكون مظلوم فيها لا ده انا بتكلم ان انا وحضراتكم لا نقبل التوبيخ على حاجة بنكون غلطانين فيها يعني مثلا انا غلطت غلطة كبيرة عاوز المسؤول عني او المدير بتاعي او اللي ليه سلطان عليا لما يكلمني كلمني بمنتهى الذوق منتهى الادب منتهى الرقة لك من فضلك ما تعملش كده تاني وانا مكسوف منك ان انا بقول لك من فضلك ما تعملش كده تاني يا دوبك دي تعدي معايا وكان احسن ما يقولهاش برضه احسن ما يقولهاش لكن لو انا مسؤول وتحت ايدي واحد وغلطت الافكار والذات تقوم بقى جوايا ولازم وده حق ربنا وده مش حق من ربنا وهاخد مش عارف مين وهعمل ايه والاحسن بعد كده نسكت على ايه يبتدوا يعملوا ايه نتعلم درسين اذا كنا نحن لا نقبل التوبيخ فخليك رقيق مع الانسان اللي غلط في حقك واذا كنت عاوز تبقى متضع اقبل توبيخ الله ليك في حياتك حتى لو كان على لسان زوجتك او على لسان ابنك لسه ست بتحكي لي بتحكي لي ان ازاي ربنا وبخها على لسان بنتها اللي في اولى اعدادي ان هي في وسط بتك... يعني الست دي بتتكلم مع قريبه ليها في الجسد والبنت قاعده في وسطهم فبتقول لها اقول لك حاجه نقول كذا كذا بدل كذا كذا لحسن لو قلنا كذا هيزعلوا فالبنت اتفتحت يا ماما انت قدوه قدوه بتكذبي خدي بالكم من الكلمه انت قدوه شوفوا البنت نطقت قالت ايه قالت لي يا ابونا انكسفت جدا بس حسيت ان ده صوت ربنا ليا ده كويس لكن لو الست دي مش متضعه تقول لها عيب يا بنت يا كذا ما تكلميش ماما بالاسلوب ده لو الذات عاليه فاحنا لماذا لا نقبل التوبيخ لماذا لا نقبل التوبيخ لو كان من صوت ناس بتحبنا وناس مش عاوزه غير خلاصنا اسف ان انا اقول لان ذاتنا عاليه قوي لكن الانسان المتضع يشعر ان كل كلمه بتتقال هي من مين من ربنا ليه هو نكتفي بالقدر كده علشان وقتنا وان شاء الله نكمل المره